بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين بشكركم على دعوتكم بشكر ابائي وبشكركم على الموضوع بتاع النهضه من هو الهي واخترت ايه جميله لا مثل لك بين الالهه يا رب ولا مثل اعمالك ولما شفت برنامج الايام انتم مركزين على ربنا نفسه هو مين وايه صفاته واظن ان ده موضوع مهم بالرغم ان انتوا كلكم مؤمنين وايمانكم حلو لكن في موجة الحاد وتشكيك وشباب كتير متلخبط والناس تايهة يا ترى العقل هو المرجع ولا العلم ولا الكنيسة ولا الإنجيل ولا إيه فالموضوع اللي اختاروه للادي الضعفي الرؤية المسيحية السليمة والحقيقية لله كلمة كبيرة قوي أنا قلت لهم عقبال ما أقرأ العنوان هتكون الكلمة خلصت الرؤية المسيحية السليمة والحقيقية لله من أين وكيف نعرف الموضوع شكله دراسي شوية وطبعا احنا عاوزين نفرح بالصلاة الأمنا العذراء لكن هقول شوية دراسة وشوية كلام روحي عملي عشان ما يبقاش كله كده فكر دسم وايه صعب الهضم هي ايه الرؤية المسيحية السليمة لربنا الرؤية المسيحية السليمة تتلخص في كام كلمة اولا ان هناك اله واحد دي اول رؤية مسيحية وطالما في اله يبقى هذا الاله خلق وأول جملة في الكتاب أول آية جت في العهد القديم في البدء خلق الله السماء والأرض أهو ده رؤية مسيحية أو ده إيماننا يعني إيه في الله وفي خلق طب ما هو الكلام ده بالنسبة لكم بديهي تقولوا لي يعني أنت أبونا جاي تقول لنا في البدء خلق الله السماء والأرض بالنسبة لكم بديهي بس تصوروا أنه تلتين العالم النهاردة تلتين العالم خمسة مليار من السبعة مليار مثلا لا يؤمنوا بوجود الله وبفكرة الخلق شفتوا المصيبة طبعا حاجة تخوف حاجة تخوف انه انك تقابل بشر فكرة ان ربنا موجود دي فكرة بالنسبة لهم وهمية وفكرة ان انت اتخلقت والشمس دي مخلوقة والارض دي مخلوقة فكرة وهمية ويقعدوا بقى يقول لك العلم بيقول والعقل بيقول وكلام كله طبعا اخراج عدو الخير الشيطان هو اللي بي بيضحك على الناس كل مرة اسافر بره واشوف الناس دي افتكر الاية اللي قالها ربنا يسوع له المجد بحزن واحزن لما قال احب الناس الظلمة اكثر من النور لان اعمالهم كانت شريره يعني الناس بتبقى الحقيقة واضحة بس مش عاوزة تشوفها هي عاوزة ضلمة ليه عشان في الضلمة اللي يغلط محدش يحاسبه لكن النور بيتعب العين اللي خدت على الضلمة فأول رؤية مسيحية لله الله هو إله وحيد إله واحد وهذا الإله أعلن عن ذاته أن أنه إله أب وابن وروح قدس واحد برضه ما زال واحد لكنه أقدر أميز فيه النطق أو العقل اللي سماه الكتاب الابن والروح اللي سماه كتاب الروح القدس لكن ثالوث في واحد وواحد في ثالوث واحنا في قانون الإيمان نبتدي نقول بالحقيقة نؤمن بإيه بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض هذه رؤيتنا المسيحية تاني بقول لكم الفكرة دي مع بديهيتها أو بساطتها هي مش مقبولة عند بشر كتير قوي والنهاردة في مصر في شباب كتير حتى من جوه الكنيسة يرجع يتشكك ويقول هو في ربنا وليه قلتوا في خلق ما يمكن الإنسان نتاج الطبيعة نقول له طب مين عمل الطبيعة يقول الطبيعة عملت روحها نقول له هي الطبيعة ذكية قوي عشان تعمل روحها يعني ايه عملت روحها يعني ينفع اقول الانجيل ده محدش كتبه ولا طبعه لقيناه لقيناه ازاي ينفع اقول الترابيزه دي ما كانش في مصنع ولا نجار عملها ده يبقى كلام مجانين إذا كانت الترابيزة التعبانة أخطيت يعني ترابيزة محدودة عملها نجار الشمس الشمس والنجوم والأرض والكواكب والبحر وال... طلع لوحده طبيعي كمان لما تشوفوا الخلية الحية بتاعت الإنسان تلاقوها معقدة جدا ودقيقة جدا ومليانة عقل وحكمة عالية جدا طب دي طلعت ازاي طلعت عشوائي ازاي فالعلم يقولوا لا يمكن أن غير عاقل ينتج عنه شيء عاقل في المنطق كده يعني ممكن العاقل ينتج عنه شيء غير عاقل انت انسان عاقل بتاعت تتصرف تصرفات مش عاقلة لكن العكس مش ممكن مش ممكن الغير موجود يطلع منه موجود والغير حي يطلع منه حي مفيش في المنطق كده ولا الفلسفة ولا العلم انما الشيطان يضحك على العقول لما تقول لي الرؤية المسيحية السليمة الحقيقية لله الله إله واحد الله إله خالق الله خلق الإنسان على صورته كل دي رؤية مسيحية ليه مع الإلحاد المعاصر أصبح في سؤال مهم قوي هو الإنسان ده إيه بالظبط فالملحد مثلا يقول لك حيوان الإنسان ده حيوان يا سيدي أنت عاوز تبقى حيوان أنا مش عاوز أبقى حيوان اتكلم عن نفسك إيه اللي الإنسان حيوان طب أنا مش عاوز أبقى حيوان انت مبسوط بالفكرة انا مش مبسوط بيها او واحد تاني يقول لك لا الانسان ده شوية كيمياء اتركبوا على بعض طلع بني ادم ايه الكلام اللي يغيظ ده والكلام ده على قد ما بيغيظ ارجع واقول اكتر من نص العالم مصدق فيه شوف الشيطان بيضحك على الناس ازاي كذاب وابو الكذاب فالحقيقة المعلنة في الانجيل المسلمة لينا في الكنيسة الرؤية الحقيقية الله خالق والإنسان بالذات هو المخلوق الوحيد على صورة الله فهو ليس حيوانا وليس جمادا ولا نباتا ولا نتاج الطبيعة هو خليقة متميزة ربنا خلقه عشان يبقى شبهه عشان يتكلم معاه عشان يحبه عشان يبقى في علاقة شخصية بينهم لأن أنت ما تقدرش تعمل علاقة شخصية مع شجرة لكن تقدر تعمل علاقة شخصية مع إنسان زيك فبالأولى ربنا يعمل علاقة شخصية مع صورته تاني الرؤية المسيحية لله الله لأنه خلق الإنسان على صورته أنا بلخص كل الإيمان المسيحي فاحتملوني يعني لأنها كلمة المفروض فيها دراسة شوي لأنه خلق الإنسان على صورته مثاله والله حر فالإنسان حر وعنوان حرية الإنسان أنه يختار يختار يمشي مع ربنا أو يسيب ربنا لكن ربنا من محبته وعى الإنسان قال له تمشي معايا تعيش حياة أبدية سعيدة تسيب إيدي تهلك لكن أنت حر واختار الإنسان الهلاك ساب إيد ربنا أنا اختطفت لي قضية الموت فالمسيحية بتقول لنا ايه ربنا لانه بيحبنا بعد ما اخترنا الموت لنفسنا والهلاك لطبعنا ربنا ما سكتش لانه اب طيب لانه اله محب لانه خالق غير عاجز فربنا دبر خلاصنا خلاصنا من ايه من الهلاك خلاصنا من الموت الخلاص ده خد بقى مراحل ابتدى ربنا يخاطبنا يبعت لنا انبياء يبعت لنا قديسين يقولوا ربنا ما بيحبش الشر ربنا بيحب الخير ارجعوا إلي أرجع إليكم امسكوا فيا أنا هخلصكم أنا هاجي دنيتكم دي عشان أنقذكم اللي عملتوه كل ده دور الأنبياء إلى أن أتى المسيح من هو المسيح؟ الرؤية المسيحية لله هو الله المتجسد المسيح بالنسبة لنا مش مجرد إنسان ولا مجرد نبي المسيح هو الله الذي ظهر في الجسد من أجل خلاصنا طبعا النهاردة البشر بيبصوا على المسيح ازاي في ناس بتقول المسيح شخصية وهمية مفيش حد اسمه المسيح وفي ناس بتقول عليه ده مجرد نجار وفي ناس بتقول عليه ده مجرد نبي وفي ناس بتقول عليه رئيس ملايكة مش كده انما احنا بنقول ايه المسيح ربنا المسيح الهنا المسيح مخلصنا المسيح حياتنا وأبديتنا المسيح كل حاجة حلوة في حياتنا يبقى الرؤية المسيحية لله غير الرؤية العالمية لكل شيء أراجع وأقول في معطيات ثابتة كده هناك إله حقيقي حي حي بروحه ناطق بكلمته أب ابن وروح قدس الإله خلق الكون إذا في خلق وبدل في خلق يبقى في مدبر الحكاية مش ماشية كده وخلاص كل حاجة في الدنيا ماشية متظبطة لأن ليها ريس بيتابع الإنسان بالذات مخلوق مميز خلق على صورة الله ومثاله عشان يحب ربنا وربنا يحبه ويعيشوا للأبد مع بعض كمخلوق مميز له حرية اختار بحريته الهلاك ربنا لأنه كل حب لم يترك الإنسان للهلاك تدخل دون أن يلغي حرية الإنسان وبدأ المسيح يدفع الثمن بتجسده وبفدائه وصليبه المسيح ظهر في الجسد مات على الصليب من أجل خلاصنا قام من الموت لأنه إله قادر وادانا قوة القيامة قال يلا اللي هيلزق فيا ما يخافش من الموت لو مات هيقوم أنا مستنيكم في السماء أنا راجع السماء حضر لكم مكان في السماء خلصت القصة كده ان ربنا بيكمل بقى ايه معانا رحلة خلاصنا من خلال عمله فينا فقال عشان تقدروا توصلوا السماء هحط روحي فيكم يبقى النظرة المسيحية لله ربنا مش عالي متعالي الله بالنسبة لي إله حي فيا سكن فيا بروحه مش منفصل عني مش عايش في كوكب تاني لا ربنا في الفكر المسيحي هو أبويا وصديقي هو جوايا بروحه هو اخويا البكر هو المسؤول عن خلاصي ومسؤول عن عيالي ومسؤول عن كل حاجة هو بالنسبة لي الكل في الكل آخر بند في الرؤية المسيحية أن في كنيسة على الأرض هي امتداد للمسيح ممثلة في الكهنوت والأسرار هي اللي بتقدم المية الإلهية دي النعمة دي للبشرية كلها هي اللي بتشر على البشر نعمة ربنا وخلاص ربنا من خلال المعمودية والتناول والكهنوت وهي اللي بتقدم الحقيقة للبشرية وبتقول يلا ننتظر قيامة الأموات وحياة الظهر الآتية دي أول نقطة في الموضوع أتمنى تكونوا فهمتوها بسرعة اللي أنا بقوله ده ياخد شرح 20 موضوع عشان نعمل برنامج مثلا إعداد خدام بس انتوا طبعا أذكياء جدا فايه لقطوه في 10 دقايق انا عشمان طبعا بس ايه اظن ان انتوا كده لخصنا الايمان المسيحي قلنا الله حي موجود حقيقي الله خلق الانسان صوت الله الانسان حر الانسان سقط بارادته المسيح تجسد من اجل خلاصه مات على الصليب للفداء قام مصعد للسماء حط فينا روحه اسس كنيسه بيحضر الابديه هو ده ربنا بتاعنا هو ده ربنا اللي نعرفه هو ده ربنا اللي بنبشر بيه ما عندناش غير كل كلمة من اللي أنا قلتهم دول الشيطان بيخبط فيهم ففي واحد يخبط في قولة مفيش ربنا وفي واحد يقول طب في ربنا بس مفيش خلق وفي واحد يقول طب في خلق بس الإنسان مش صورة الله طب في واحد يخبط يقول الإنسان حتى لو صورة الله بس مش حر في واحد يقول فاهمين الفكرة يبقى كل بند حكيناه معرض للتشكيك لأن الشيطان عاوز يهز عارفين ده زي مبنى أول ما تشيل حتة من النص يقع فالشيطان عاوز يشيل يزعزع الأساس يا يلغي وجود ربنا يا يلغي محبة ربنا يا يلغي خلقة ربنا يا يلغي حرية الإنسان لأنها أساسية في الحكاية يا يلغي فكرة السقوط يا يلغي فكرة التجسد يا يلغي قضية الفداء يا يلغي قضية الأبدية فلما تلف في الدنيا هتلاقي الملحدين أشكال والوان البعاد عن ربنا مش شكل واحد ده كل واحد الشيطان لهب فكرة في واحد يقول لك وليكن ربنا موجود وليكن المسيح ربنا وكله كويس بس ما فيش حاجة اسمها سما طب ما هي باظت برضه ما انت لما تيجي على اخر حته وتقول لي ما فيش حياه ابديه ما فيش سماء يبقى لغيت كل حاجه يبقى بوظت القصه كلها طب ما هو ربنا خلقني عشان اروح السماء في الاخر واتمتع بحياه ابديه لما تقول هي دي الدنيا اولها واخرها طب يلا بقى ناكل ونشرب لاننا ايه غدا نموت لكن لما نكون باصين على حياة أبدية لا يلا نصلي يلا نجاهد يلا نسهر يلا نخدم يلا نتعب يلا نهرب من الشر يلا نمسك في ربنا عشان يبقى لنا حياة أبدية دي اللي اسمها الرؤية المسيحية السليمة والحقيقة لله يجي السؤال اللي حاطينه الآباء بيقولوا من أين وكيف نعرف عاوز أكلمكم عن كلمة استخدمها الوحي الإلهي على لسان بولس الرسول قال عن الكنيسة عمود الحق وقاعدته يعني إيه؟ يا ريت تفهموا معايا المعنى ده لأنه مهم وأساسي جدا في الإيمان الأرثوذكسي مين اللي بيشرح الحقيقة للعالم مين اللي عنده الخبر اليقين الصح وسط الأخبار الكتيرة قوي المزيفة عارفين وقت الثورة لما كان كل يوم تطلع إشاعة ونبقى كلنا عمالين نسأل سؤال فين الحقيقة إشاعات يقول لك عملوا كذا وضربوا كذا وحرقوا كذا وموتوا وبعدين بعد شوية تبان لا كل ده كان ايه مبالغات واشاعات لكن طلعت الحقيقه بالظبط كذا طيب السؤال دلوقتي الحقيقه دي عند الجدع الامريكاني اللي بيقول التطور بيقول ان الانسان اصله قرد هل دي حقيقه ولا عند الجدع الالماني اللي بيقول الكواكب دي كلها طلعت من انفجار عشوائي محدش عمله ولا عند الجدع الصيني اللي بيقول كلنا كلنا ربنا حتى الكرسي ده ربنا والكنبة دي والسجادة دي ربنا ما كل واحد بيطلع حقيقة ما هو ما ينفعش الحقيقة تبقى كل ده لأن الحقيقة حاجة واحدة ما ينفعش هي وعكسها زي بعض لا يعني إما أن الله موجود أو غير موجود ينفع يبقى موجود وغير موجود ما يدخلش تعقل هي واحدة فيهم صح والتانية غلط إما أن المسيح ربنا بجد حقيقي وإما أن المسيح مش ربنا واحدة فيهم صح والتانية غلط إما أن في حياة أبدية بجد وإما أن هي قصة وهمية يبقى الحقيقة واحدة ثابتة ما بتتغيرش لكن ممكن تصدقها أو ما تصدقهاش ده موضوع يخصك من له من من يقبل فليقبل عشان كده تلاحظوا في كلمة في العهد الجديد بتيجي كتير خدوها أحبائنا واعتبروها كلمة خاصة بيهم هي الكلمة دي أصلها مسيحية كلمة الشهادة الشهادة كلمة كتابية لأن أصل كلمة الشهادة إيه؟ الشهادة للحق أو للحقيقة فالمسيح نفسه بيقول أنا هو الشاهد للحقيقة والآب يشهد لي وأنتم تشهدون لي فآخر سفر الرؤيا يوحنا يقول إيه بيقول العروس تشهد الروح يشهد والعروس بتقول تعالى ومن يسمع فليقل تعالى تعالى للحقيقة فآخر الإنجيل يقول تصيرون لي إيه شهودا شهودا يعني هتقولوا الشهادة إيه هي الشهادة الشهادة حسب تعبير القديس يوحنا وكلمات المسيح له المجد أن يسوع المسيح هو ابن الله أصل لما بتقول كده أنت لخصت كله لخصت أن في ربنا وربنا خلق الإنسان والإنسان سقط بإرادته وجاء ابن الله بالحقيقة تجسد كإنسان ليفدي الإنسانية عشان كده المسيح له المجد قال من له الابن له الحياه اللي عنده ابن الله يبقى عنده الحياة الأبدية من ليس له ابن الله ليست له الحياة وقال مرة تاني قال أنا هو إيه الحقيقة من آمن بي ولو مات فسيحيا كل من كان حيا وآمن بي فلن يرى الموت إلى الأبد معلش أنا حاسس الكلام تقيل عليكم هخفف شوية شوية هخفف بس إيه الموضوع اللي انتم مختارينه موضوع دسم بس هو مش صعب لان احنا عايشينه كل يوم احنا بنقول ببساطة اي واحد فيكم بسيط بيقول يا رب يسوع ايمانه مستقيم عنده الحقيقة خلاص شوف انت من غير ما تحس تصحى من النوم كده تقول يا رب يسوع ارحمني بس كده عشرة على عشرة برافو عليك انت عارف الحقيقة ليه اصلك قلت يا ربي يسوع يبقى انت عرفت الحقيقة وبدل عرفت الحقيقة بس سكتك سلك رايح على السما طبعا ما تقولش كده وبعدين تمشي غلط لا ما انت برضو ايه ربنا يسوع قال لك أنا ربنا واسمع كلامي فلازم تكمل الموضوع وتسمع كلامه أرجع وأقول كل بند في في قانون الإيمان أو في الحقيقة يهاجم من عدو الخير بأشكال مختلفة وبادعاءات كاذبة أن العلم قال بيقول أن الدنيا طلعت عشوائي علم إيه اللي بيقول كده؟ مفيش علم يقول كده أبدا العلم ما قالش كده في علم سماه القديس بطرس العلم الكاذب الاسم اسمه علم بس كذاب مش كل العلماء أمناء افتكروا القاعدة دي يا جماعة مش كل العلماء أمناء لا في علماء كتير كذابين عم... عملاء للشيطان مش أمناء للمسيح فالشيطان بيقول لهم قولوا للناس وتحكوا عليهم ان البني آدم قرد عشان لا يجاهد ولا يصلي هو قرد هيصلي ليه بقى ويفكر في الأبدية لا خلاص أكله ي... آخره بقى ياكل ويشرب ويتجوز ويموت وخلاص زي زي الحيوان أرجع وأقول مين اللي عنده الحقيقة الحقيقة دي فالله وحده الله هو الحقيقة ولكن الله يعلن الحقيقة لخاصته لناسه ناسه دي عشيرته دي اسمها الكنيسة بقى المسيح له المجد جعل له خاصة اللي هو احنا نحن اسمنا شعب مختار جنس ملوكي أمة مقدسة إلى خاصته جاء زمان اليهود وخاصته إيه لم تقبله لم تقبل الحق اليهود ما قبلوش ان المسيح ربنا مش عاوزين مش عاجبهم الحق اما الذين قبلوه انتوا بقى قبلتوا الحق صاروا اولاد الله المؤمنين باسمه ولدوا ليس من دم ولا من مشيئه جسد ولا من مشيئه رجل لكن من الله ولده فالقديس بولس أنا كل ده عشان أوصل لشرح القديس بولس للكنيسة قال الكنيسة في العالم هي عمود الحق وقاعدته إذا كان المسيح هو الحق طب المسيح صعد للسماء والناس مش شايفينه وهو اللي فيه كل الحقيقة هو ربنا الحقيقي وهو وراني شكل الإنسان الحقيقي وكلامه شرح لي الحقيقة من أولها لآخرها قال لي خلقني ليه وانا عملت ايه بخطيتي وهو جه عمل ايه بمحبته والنتيجة النهائية لو مشيت معاه ايه ولو ما مشيتش معاه شكلها ايه حكالي القصة كلها وهو اللي جواه الحقيقة كلها طيب المسيح صعد الحقيقة فين اختفت راحت لا حطها في الكنيسة فبقت الكنيسة اسمها عمود الحقيقة وقاعدة الحقيقة عشان كده عندي سؤال أسأله لكم فكروا فيه دقيقة كده الإنجيل أقدم ولا الكنيسة أقدم مين يفكر ويقول أنهي أقدم العهد الجديد أقدم ولا الإنجيل أي حد مذاكر شوية هيقول لي لا طبعا الكنيسة ليه الكنيسة نقدر نقول ابتدت امتى كنيسة العهد الجديد ساعة ما المسيح كان حواليه التلاميذ ما هي دي الكنيسة اهي ساعة ما تناولوا ما هي الكنيسة اهي ساعة ما وقفوا يصلوا وحل عليهم الروح القدس ما هي كنيسة اهي هي كنيسة مش مبنى طب ما كانش لسه في انجيل متى ولا مرقس ولا لوقا ولا يوحنا ولا بولس ده حتى بولس ما كانش تاب لسه يبقى الكنيسة موجودة قبل ما يكون في انجيل والحقيقة موجودة ومعلنة من خلال الكنيسة قبل ما يكون في إنجيل طب انت ليه عمال يا ابونا تزن على الحتة دي اصل واحد ممكن يمسك الانجيل يطلع منه حاجة غلط ويقول دي حقيقة اقول له بص بقى مرجعنا هنا مش الانجيل مرجعنا ايه الكنيسة لان الكنيسة هي اللي قالت الانجيل ده صح ولا غلط بناء على الحقيقة اللي عندها فاهمين الفكرة دي اقولها تاني تصوروا الاباء الاوائل قعدوا كده وقالوا لهم بصوا في القرن الثاني في انجيل طلع اسمه انجيل العبرانيين بيقولوا زيه زي انجيل متى تقوم الكنيسه تقرا انجيل العبرانيين تقول لا لا ده مش انجيل اركنوه ليه اصله مش بيقول الحقيقه اللي عندنا بيزور بيزيف ده اسمه ابوكريفا ده مزور انجيل يهوذا اشطب عليه مش عارف انجيل يعقوب شيله ايه ده ده كله ده مزور ليه لانه مش بيقول الحقيقه مين اللي عنده الحقيقة عشان يحكم الكنيسة الأباء الرسل اللي سمعوا المسيح وعاشوا معاه وفهموا صح واستلموا من المسيح صح وسلموا اللي بعديهم صح قبل ما يكون في كتاب مكتوب عشان كده لما تقول لي اعرف الحقيقه منين اقول لك ايه روح الكنيسه ببساطه تيجي بقى يجي واحد يتفلسف يقول لي انهي كنيسه بقى العذراء مصر ولا العذراء ارض الجول ولا لا استنى ما تلخبطش انا ما بتكلمش على مبنى انا بتكلم على كنيسه مستقيمه فكر م... فكر واحد وحيد مسلم شوفوا القديس بولس يقولها ازاي انا تسلمت من الرب ايه ما سلمتكم انا ما بضيفش انا استلمت وبسلم انا عندي وديعه اسمها التناول بقول لكم في الليله التي سلم فيها ذات واخذ خبزا وكسر وبارك و... و... وكل من ياكل جسد الرب بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه دي الحقيقه لما يطلع واحد النهارده يقول لي يا سيدي القربانة اللي على المذبح زي القربانة اللي عند القرابني زي العيش اللي في الفرن بره ما بلاش فلسفة أقول له أخطيت في التعبير يا كذاب دي مش الحقيقة الحقيقة هنا جسدي مأكل حق دمي مشرب حق من يأكل جسدي يشرب دمي يثبت فيا من لا يأكل جسد ابن الإنسان ولا يشرب دمه ليست له حياة فيه دي الحقيقة الكنيسة اللي بتقولها طب بره بيقولوا ايه بيقولوا علينا ناس مغفلين بنضحك على روحنا يقولوا براحتهم اذا كان المسيح قيل عنه انه مختل كتير علينا يتقال احنا كمان مجانين يلا مجانين كويس المهم ندخل السما عند ناس مشكله يبقى مش معنى ان الناس مش مصدقانا ان احنا ما عندناش حقيقه احنا نمسك في الحقيقه ونشهد في الحقيقه وندافع عنها ونموت عليها حتى لو مش عاجبه الناس المسيح قال أنا هو الله تقريبا كل الموضوعات اللي جاية عندكم أولها أنا هو وأنا هو معناها ببساطة أنا هو الله الكلام ده عجب الناس في زمنه لا مع أنه أثبته بقوة المعجزات وبقيامته من الموت وبشهادة الأنبياء وأثبت أنه هو ربنا أثبتها بالعقل والمنطق بس الكلام مش عاجب فصلبوه عشان يخلصوا منه بس يخلصوا من مين إذا كان ربنا أهم من الموت هل لأنه مش عاجب الكلام يغير كلامه المسيح يقول خلاص أنا مش ربنا لا ما تنفعش هيقول الحقيقة عجبت ما عجبتش دي بتاعت الناس إنما زي ما قالها الكتاب يظل الله صادقا وكل إنسان كاذبا يعني كي تتبرر في أقوالك وتغلب متى حكمت الكنيسة عمود الحق وقاعدته يعني الكنيسة ربنا حطها في الدنيا عشان تشهد للحقيقة قالها المسيح ببساطة قال أنتم نور العالم يعني إيه أنتم نور العالم ما إحنا شوية بشر تعبانين كلنا أمراض وكلنا خطايا نفرق إيه عن اللي بره لا نفرق فرق كبير إن إحنا عندنا الحقيقة فعندنا الحقيقة يعني عندنا النور اللي بره ما عندوش النور ليه لانه ممكن يكون بيعبد جسده ممكن يكون شايف السماء عبارة عن أكل وشرب ممكن يكون لغى وجود ربنا ممكن يكون ماشي ورا العلم بس من غير ربنا ممكن يقول المسيح إنسان مش إله يبقى ملخبط ما عندوش نور أنت النور دورك أنك تنور عليه مرة تاني القديس بولس يتكلم عن اللي بره الكنيسة يقول إيه إله هذا الدهر الشيطان يعني إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين أعمى أذهان غير المؤمنين لئلا تضيء عليهم إنارة إنجيل مجد المسيح عشان ما يشوفوش النور فكل الناس اللي ضد الحقيقة ناس عميان الشيطان عميهم عشان ما يشوفوش الحقيقة وعندنا واحد مشهور قوي كان كده زمان وبعدين اتعدل اللي هو مين بقى شاول الطرسوس شاول الطرسوسي كان فاكر نفسه معاه حق كان فاكر نفسه مالك الحقيقة وكان معتبر ان الجماعة بتوع الطريق دول او المسيحيين دول كدابين غشاشين بيضحكوا على الناس بيقولوا يسوع الناصري ربنا وفضل يقاوم الحق لغاية ما المسيح ظهر له وقال له ايه قال له انا هو أنا هو الله أنا يسوع الذي أنت تضطهده صعب عليك أن ترفس مناخس عارفين أحد معانيها يعني إيه بطل تقاوح في الحق الحق هيفضل حق غصب عن عينك اقتنعت بيه يا بولس ما اقتنعتش بيه أنا هفضل أنا هو الحق حتى لو مش عاجبك أنت بترفص في منخاس يعني إيه أنت اللي هتتعور أنت الخسران إنما الحقيقة مش هتتغير على طول بولس بقى ما كانش إيه عنيد فاتفتحت عينيه وقال له يا رب ماذا تريد أن أفعل ونزلت القشور من عينيه لأنه شاف الحق عقبال كل الناس الكنيسة عمود الحق وقاعدته يبقى الإجابة على سؤال من أين أعرف الحقيقة ببساطة من الكنيسة الكنيسة مش مبنى الكنيسة عمرها 2000 سنة والكنيسة هي المسيح وسط شعبه هي دي فكرة الكنيسة هتقول لي فين المسيح وسط شعبه اقول لك في ابونا وفي ال... وفي الذبيحه وفي الايقونه وفي الشعب غريب الكلام ده تاني الاجابه دي فين المسيح وسط شعبه انا مش شايف مش هو صعد لا اقول لك صعد بس لسه موجود المسيح وسط شعبه في الكاهن مهما كان ضعفي لكن هو المسيح بيمارس كهنوته فينا المسيح له المجد بيمارس حضوره وسط شعبه من خلال رجالته عشان كده هو رئيسنا الحقيقة رئيس الكهنة الأعظم ربنا يسوع هو اللي يقدس أنا أعرف أقدس أنا كل شر أقدس إزاي لكن المسيح اللي فيا يقدس والمسيح اللي فيا يعلم والمسيح اللي فيا يغفر والمسيح اللي فيا يبشر والمسيح اللي فيا يغير النفوس يبقى المسيح وسط شعبه كل كاهن فينا كل أب أسقف أبونا البطرك كلنا صور للمسيح المسيح بيشتغل من خلالنا ادي الكنيسة ليه لأن الحقيقة جوه الكنيسة وجود كاهن على الأرض معناها لسه الحقيقة ما راحتش من الدنيا لأن كل كاهن يحمل الحق داخله بس عشان يبقى كاهن لازم يكون إيمانه مستقيم طبعا الحقيقة أن المسيح على المذبح شوفوا الشماس يقول إيه تقدموا تقدموا على هذا الرسم قفوا بخوف ورعدة أمام الله انتوا كشعب تقولوا ايه بعدها بشفاعة نقول نسجد لك أيها المسيح الله انت بتكلمه لو دخل علينا واحد مش مسيحي يقول لك انت بتكلم مين بتقول لك دي لمين تقول له ما هو ما هو على المذبح اهو المسيح هنا اه ما هو هنا قدامك أيوة قدامي ارفعوا يمكم نحو المذبح لتنظروا جسد ودم عما نقيل إلهنا يبقى هل الحقيقة غايبة ده الحقيقة على المذبح وعشان كده نفضل نقول جسد ودم ايه حقيقي ونفضل نقول أمين أمين أمين أؤمن أؤمن أؤمن كل كلمة أمين وكل كلمة أؤمن دي يعني الحقيقة الحقيقة الحقيقة هذا هو بالحقيقة آمين تلاحظوا في القداس القبطي كلمة الحقيقة كتيرة قوي ليه؟ لأن احنا فاهمين ربنا ان حط الحقيقة عندنا وقال لنا اللي بره مش شايفين مش عارفين حافظوا على الحقيقة واشهدوا لها دي النور اللي ينور العالم ويرجع الناس كلها الكنيسة عمود الحق وقاعدته يبقى الكنيسة لما تلاقي العالم كله وقف يقول مفيش ربنا تقول لما تقولوا ايه ربنا عندنا ربنا جوانا ربنا في قلبنا ربنا في بيوتنا تعالوا ذوقوا تعالوا ذوقوا وانظروا ايه ما اطيب الرب اللي انتوا لغيتوه ده لما العالم كله يقول لك ما فيش خلق الانسان طلع عشوائي قولوا زي ما تقولوا بس الحقيقه ربنا خلق الانسان على صورته ومثاله وعشان كده الانسان لازم يرجع له والانسان مش هيرتاح غير لما يرجع له والإنسان هيفضل تايه في الدنيا طول ما لاغي ربنا لكن أول ما يرجع لربنا هيلاقي استقراره وسعادته وسلامه وأبديته وهكذا لما بنقول الكنيسة عمود الحق وقاعدته بنقول بقى إيه طب قبل الإنجيل كانت الكنيسة عارفة الحقيقة عارفاها من كلام المسيح كنيسة عبارة عن الشعب المؤمن اللي صدق المسيح وكلامه وعاش الإيمان هل الناس كانت بتتعمد قبل الإنجيل؟ طبعا هل الناس كانت بتتناول قبل الإنجيل؟ 100% هل كانوا بيبشروا بالحقيقة قبل ما يكون في إنجيل تمام وبعد كده الكنيسة كتبت الإنجيل بالروح القدس من خلال متى ومرقس ولوقا ويوحنا وبولس و... وبطرس وقالت ايه اهو ده يحافظ على الحقيقة فأصبح الإنجيل المقدس كلمة الله تعلن عن الحقيقة اللي بتقدمها الكنيسة فأصبحت الكنيسة مسؤولة عن الحقيقة والإنجيل كمان مسؤول عن الحقيقة فإيه أنت دلوقتي محاصر بتقول الحقيقة في الإنجيل والحقيقة في الكنيسة لو حصل خلل في الكنيسة واحد جوه الكنيسة طلع بفكرة غلط الإنجيل يقف له ولو واحد فسر الإنجيل غلط الكنيسة تقف له أقولها تاني لو واحد من جوه الكنيسة زي أريوس ما أنت عمال تقول يا أبونا أسيس يبقى المسيح طب أريوس أسيس وعلم حاجة غير الحقيقة الإنجيل يقف ولو واحد النهاردة طلع مسك الإنجيل بقى يشرح على مزاجه بيقدم حقيقة غلط من الإنجيل الكنيسة هتقف له فهمتوا؟ فبقينا دلوقتي ما بين دفتي الكنيسة والإنجيل كده محصورين جوه الحق عشان كده القديس أغسطينوس لأنه فيلسوف قال أنا ما أقدرش أفهم الإنجيل بره الكنيسة ما أقدرش أفهم الإنجيل بره الكنيسة ليه لو خدته بره الكنيسة أطلع منه بمعاني على مزاجي طب ما أنا ممكن أمسك آية زي ما عمل أريوس أو شهود يهوه واقول المسيح بيقول ما يعرفش الساعة يبقى المسيح مش ربنا يا عم ده نفس الكلام بيقول الأنا والأب واحد كل ما للأب فهو ليه إيه اللي أنت بتقوله ده ما تفهم معناها الصح لا ممكن يتربس ويقول الآية بتقول أقول له الكنيسة كمان بتقول يبقى أنت فاهم الآية غلط لأنك خرجتها بره الكنيسة خدها من جوه الكنيسة تعرف المعنى المظبوط اختم بالحته الروحيه احبائي عشان ما يبقاش كلام ايه شكله دسم اذا كان ربنا اختصنا بنعمه الحق بقينا احنا عندنا الحق في في حياتنا نور في قلبك نور الروح القدس نور كلمه ربنا نور الافخارستيه دي نور العز اللي احنا فيه ده كله نور طيب المفروض ان احنا علينا رساله نروح ننور الناس نقول لهم الحقيقه لأن لو عشنا من غير ما نعمل الدور ده ما نستاهلش نبقى مسيحيين ربنا يسوع قال آية تخوفنا قال من لا يجمع معي ها فهو يفرق اللي مش هيلم الناس للحقيقة معايا يبقى بيفرق الناس طيب يجي السؤال كيف أشهد للحقيقة في وسط عالم يرفض الحقيقة الناس ما بيحبوش كلام عن المسيح الناس ما بيعجبهاش قولة انه في حياة ابدية من من المعنى اللي حكاه المسيح في ناس ما بيعجبهاش قولة بناكل جسد المسيح ودمه في ناس ما بيعجبهاش ان احنا بنحب العذراء ونطلب شفاعته في ناس كتيرة مش عاجبها حاجات كتير طب انا عاوزة انقل النور اللي عندي اشهد للحقيقة واحد الحقيقة اللي عندك تخليك تحب الناس عشان تشهد للحق حب الناس لأن الحقيقة اللي هو ربنا روحه ساكن فيك وثمر الروح محب فلو أنت مسيحي حقيقي جواك نور بجد يبقى رد فعلك تجاه الناس قبل ما تتكلم ولا توعظ ولا تناقش أنك أنت بتحبهم الحب مش موجود في الدنيا الحب بتاع ربنا عملة صعبة ناقص جداً الحب اللي في الدنيا ده كله مضروب مغشوش كله مصالح كله شهوات كله تمثيليات تركي وغير تركي انما ايه الحب الحقيقي المرتبط بالحقيقه اللي هو الحب الالهي ده مش موجود غير عند ولاد ربنا بس الشخص المسيحي يحب الناس حتى لو وحشين دي ما يعرفوهاش بتوع الدنيا يعذر الناس يستحمل الناس يخاف على الناس يدافع عن الناس يستر على الناس يخدم الناس يتعب عشانهم اهو كده بيعمل الحقيقة اللي جواه بيقدم النور اللي جواه بلادنا احبائي مش محتاجة وعظ بلادنا محتاجة ان احنا نحب الناس صح لو كل واحد فيكم حب جيرانه حب زمايله حب نقي مسيحي النور هي هيوج كده ويفج وهتلاقي ناس كتيرة تيجي على طول تجري ناحية النور تجري ناحية النور وتقول عاوزين من ده ايه الحب الحلو ده يروا أعمالكم الصالحة ايه فيمجدوا أباكم عرفوا ان فينا عندنا أب عرفوه من غير ما نتكلم وعرفوا ان أبانا صالح بسبب الصلاح اللي فينا يروا أعمالكم ويمجدوا أباكم الذي في السماوات يبقى عشان نشهد للحق نقدم الحقيقة مش كفاية كلام ومش لازم قوي نقعد نفهم التفاصيل احنا عايشينها لكن الأهم من ده كله ان احنا نعيش بحب للناس تاني حاجة عشان نشهد للحق والحقيقة لازم نسلك حسب الحق التعبير ده قاله القديس يوحنا لأولاده قال ما فيش حاجة تفرحني قد ما اسمع عن عيالي أنهم سالكون بالحق أو سالكون حسب الحق يعني إيه أنت لو مسيحي حقيقي تسلك حسب الحق أنت بقيت شاهد للمسيح وللحق من غير كلام يحكوا في بلد من البلاد يمكن جات لكم على المراسلات بتاعتكم راح واحد يبشر بالمسيح والبلد دي كان ممنوع فيها التبشير فتجاسر ودخل كده جامعة وقف يوعظ وقال زي ما يحصل وابتدى يتكلم المسيح قد ايه حلو وقد ايه طيب وقد ايه حكيم وقد ايه مثالي وما بيغلطش وبيحب الكل ويستحمل الكل مستعد يموت عشاننا فوقفوا كذا واحد يقولوا له عارفينه عارفينه عارفينه هم ناس ملحدين قال لهم عارفينه منين قالوا له كان عندنا ومات السنة اللي فاتت قال لهم انتوا مجانين بكلمكم على المسيح مات من 2000 سنة قالوا له صدقني كان عندنا فقفل المحاضرة بسرعة وراح قعد معاهم قال لهم مين اللي كان عندكم قالوا له كان عندنا أستاذ جه من بلد قالوا له إياك تتكلم عن ربنا قعد معانا سنة كل اللي انت قلته ده احنا شفناه منتهى التواضع والإخلاص والأمانة والمحبة والصدق والوداعة والبشاشة والحكمة قولوا كل حاجة حلوة فاللي انت بتتكلم عنه احنا شفناه وزعلنا خالص انه مات مع انه ما قالش ولا كلمة عن المسيح بس احنا شفنا المسيح سالكون حسب الحق يبقى حتى لو ما عندكش فرصة تتكلم ربنا مش هيزعل بس ربنا يزعل لما يلاقيك مش عايش مش عايش العز اللي احنا فيه أولاد الله ظاهرون طبيعي كده مش انت ابن ربنا لازم تبان تبان بأخلاقك باتضاعك بابتسامتك بوداعتك بخدمتك الناس تجري ورا الفلوس انت ما يفرقش الناس تعمل مشاكل انت تحل المشاكل الناس تريح روحها وانت تتعب نفسك عشان تريحهم حاطط نفسك في الآخر مش في الأول حكيم وأمين في كل كلمة وفي كل تصرف خلاص يبقى هم كده شافوا الحق بلادنا والعالم كله مش محتاج وعظ ولا فلسفة ولا منطق محتاجة حب ومحتاجة سلوك حسب الحق سلوك حسب الحق يعني واحد ماشي ورا كلام المسيح بيعمل اللي قاله أخيرا أقول إيه مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الشيطان ملخبط دماغ الناس والناس غلابة أنت مستعد تجاوب على أي سؤال لو واحد جالك وقال لك اثبت لي ان المسيح ربنا تعرف تجاوب تعرف تقول له المسيح عمل معجزات ما يعملهاش غير ربنا المسيح آمن الموت بقوته ودي مش قوة عند بشر المسيح قال انه ربنا وهو عمره ما كذب ولا حد مسك عليه غلطة المسيح له المجد تنبأ عنه أنبياء كتير ان ربنا جاي وهيبقى اسمه المسيح عندك منطق تقوله لو واحد قال لك الإنجيل محرف وهو بيتكلم بأدب وقالوا له كده لخبطوا دماغه تعرف تجاوب مستعدين لمجاوبات كنيسة تعلمك تقول طب ما توريني النسخة الأصلية عشان تقول إنه محرف اثبت لي أنت إن هو محرف ما عندنا مخطوطات بالالافات تؤكد إن هو مش محرف وعندنا ترجمات من قبل أي حاجة بتؤكد إن الكتاب مش محرف لو واحد قال لك ازاي ربنا يبقى ثلاثة في واحد انتوا بتلخبطونا ليه قال له ما انت ما انت ثلاثة في واحد انت مش فيك روح مش فيك عقل طب انت يعني روحك وعقلك غيرك ما انت في الاخر حاجة واحدة تعرف تتكلم عن الصليب وتؤكد لو حد قال لك انه ما اتصلبش تقول له هو انت كنت موجود عشان تقول ما اتصلبش طب واذا كان الاربع اناجيل وكل واحد كتب في وقت وفي مكان ومن 2000 سنة واكدوا انه اتصلب وهي ايه مصلحتهم يقولوا اتصلب لو عاوزين يكرموه طب ما الصلب ده تهزيء و... و... وعري و... و... واهانه طب ما كانوا يقولوا ما صلبوه عشان ايه يمجدوه لكن ده كلمه صلبوه دي تهينه وبعدين اذا كان كل الملايين اللي بيموتوا من اجل صليبه كل دول فاهمين غلط والاشارات اللي في العهد القديم عن صليبه والميثاق الوثيقة اللي لقوها في الفاتيكان بيلاطس بيقول أنا صلبته والإثباتات التاريخية عن الصليب وعن القبر وعن كل ده عاوز تلغيه وتطلع أنت بكلمة تقول لي ما اتصلبش طب ما سهل الكلام تعرف تجاوب مستعدين لمجاوبات كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم لو واحد قال لك طب اثبت لي انه قام تقدر تجاوب اثبت لي ان في حياة ابدية تعرف تجاوب نحتاج يا أحبائي نحب الناس نسلك حسب الحق نبقى جاهزين بالإجابة وكل ده ناخده من فين من الكنيسة عمود الحق وقاعده نيجي لعمداء أمنا الكنيسة نقول لها يا كنيسة علميني هقول إيه أقول لكم حاجة أخيرة معلش طولت أنتوا بتحضروا القداسات وأغلبكم من كتر ما حضر حفظ القداس فأي سؤال استعينوا بكلمات القداس يعني إيه يعني لما واحد يقول لك حكاية الخلق والسقوط وبتاع قول له بص احنا بنصلي نقول يا الله العظيم الآمن الذي جبل الإنسان على غير فساد والموت دخل للعالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحن بس انت قلت كل الضرر جبت المفيد كله أصلك حافظ القداس بقيت بتتكلم لغة القديسين لأنك حافظ يبقى واضح أن أنت حتى لو مش مذاكر قوي الكلمات البسيطة اللي أنت عايش بيها في القداس هتساعدك أنك ترد لما واحد يقول لك آه قول لي يعني إيه آه ربنا ده موجود في السماء والأرض قول له احنا بنقول بالحقيقة الله الآب ضبط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد سمع له قانون الإيمان وقوله له بالراحة تبقى أنت جاوبت لأن الإجابة موجودة في قانون الإيمان لو قلته بالراحة كلمة كلمة هتلاقي أغلب الإجابات بترد على أغلب الأسئلة عشان كده الكنيسة كانت زمان أغلب شعبها ما بيقراش بس ما كانش واحد فيهم يسيب الإيمان ليه؟ عشان جوه القداس حفظه بالحقيقة نؤمن حفظه نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس حفظه لأنك أتيت وخلصتنا حفظه بموتك يا رب نبشر اتبرمجوا صح اتعبوا صح اتخزنوا صح فكانوا يشهدوا للحق وهما ما بيعرفوش يقروا ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا لكن عندهم الحقيقة أحمدك أيها الآب لأنك أخفيت هذه الحقيقة عن العلماء والحكماء والفهماء وإيه وأعلنتها للأطفال هكذا صارت المسر أمامك لإلهنا كل مجد وكرم والأبد